ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين عنه
أحبائنا مشاهدي قناة أغادي أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة في بداية حلقتنا بنحب نرحب بنيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة أسقفية الشباب أهلا بنيافتك معنا سيدنا أهلا بك يا مير ابتدينا سيدنا الحلقة اللي فاتت آه، نتكلم عن الشفاعة آه، بمعونة ربنا النهاردة ن- نكمل في نفس الموضوع هل في أمثلة واضحة لينا أنا عارفة إن إحنا ذكرنا آه، الجزء بتاع صلوا بعضكم لأجل بعض أو زي ما معلمنا بولس كان بيطلب آه، صلوات من الناس عشان ربنا يديله كلمة عند افتتاح الفم هل في حاجات تانية في العهد الجديد تدعم موضوع الشفاعة في آه، قدام الناس اللي بتعترض على موضوع الشفاعة اه طبعا احنا عندنا اكتر من مرة في سفر الرؤيا يبان ان الملائكة بيقدموا بخور الذي هو صلوات القديسين صلوات القديسين دي معناها م- صلوات من اجل البشر لان القديسين في السماء بيصلوا يقولوا ايه هناك تسبيح غير الصلوات نعم.
كلمة تسبيحة معناها بمجدك يا رب وعظم اسمك فرحان بيك وبشكرك على اللي انت عملته معانا ببارك ربنا زي ما قلنا بالظبط لكن الصلوات معناها ان انا ب- ب- بصلي من اجل شيء والملائكه بيحملوا هذه الصلوات يبقى فيها شفاعه الملائكه وفيها شفاعات القديسين مش كده وبس لو احنا شفنا مثلا المعجزات اللي عملوها ابائنا الرسل في سفر الاعمال عباره عن شفاعه يعني لما يبعتوا لبطرس ويقولوا له تعالى الحق عندنا واحده ماتت ويسافر مسافه كبيره عشان يروح يشوف طبيصة اللي ماتت والناس بيعيطوا عليها ويصلي لها وتقوم هذه شفاعة مم.
أو مثلا إ- إ- إنياس اللي كان مريض وبطرس أقامه أو المقعد اللي كان عند باب هيكل الجميل آم، و- وبطرس قال له باسم يسوع المسيح الناصري قوم وامشي فقام الراجل وجري أو ال- الشاب افتيخوس اللي وقع من الشباك من الطاقة وحمل ميتا ونزل بط- بولس احتضنه و- و- و- ورد ليه النفس تاني وقام من الأموات وكل المعجزات اللي حصلت دي عبارة عن قوة الصلاة والشفاعة بتاعة القديسين لكن أنا كمان ال- النص الجميل اللي قريناه من شوية بتاع أفسس الستة مم.
حقيقة يعني بيرد على كل التساؤلات لأن أنا نفسي شعبنا يفهم إن اللي بيحارب الشفاعة هو مش فاهمها الشفاعة هي صلاة زي ما أنا بصلي لك وأنت بتصلي لي إحنا في القداس بنقول صلوا من أجل بابا شنود بنصلي له مم.
وبعدين إحنا بنطلب صلواته عنا يبقى دي شركة جميلة فلما يقول في أفسس 6 18 مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين اتضح في آخر الآية أن كل المطلوب دوت لأجل المؤمنين أصلي من أجل الناس ولأجلي لأجل بولس لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل طبعا دي م- مش أول مرة لأن يعقوب مثلا في رسالته يقول أمريض أحد فليدعي خصوص الكنيسة يصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطايا تغفر له بعدين يعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا وبعدين يقول طلبة البار تقتدر كثير.
تقتدر كثيرا في فعلها النص ده جميل من يعقوب خمسة من أول آية 13 طب أنا مريض أحد بينكم ما يصلي هو لازم يستدعي قصوص الكنيسة يصلوا عليه ويدهنوه بزيت واشمعنى سلب- طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها طب ما كلنا نصلي بقى انت عارفة لو ما فيش شفاعة قديسين كان معناها ما حدش يصلي من أجل الآخر خالص لأن هما اللي بيعارضوا شفاعة القديسين بيعتبروها دي نوع من الحاجز بيني وبين ربنا وساطة كأن وساطة.
حطيت وسيط بيني وبين ربنا.
يقولوا تعبير انت ينفع تروح عشان تاخد مصروفك من ابوك تجيب له وسيط جيرانك يقول لا طبعا ما يصحش وهو ابوك مش هيديك غير لما تجيب له الجار يقول له عشان خاطر يديله ده ابنه هيقول اه فعلا طب ليه بتروح لربنا تقول له عشان خاطر ما رجرجس وما رمرقس ولا عدل تدخل له على طول تطلب منه فالناس تقول اه فعلا طب بعدين يبقى معناها كمان انت ما تصليليش لان اذا كان حطيتها تحت عنوان الوساطة معناها ان انا كمان ما صليتكيش صليك ليه انت تصلي وانت تعرف ربنا وخلاص خلصت وفي الحالة دي احنا بندعو الى تفتت الكنيسة الى افراد مش اعضاء كأن جبت جسد ومسكت سكينة قطعته حتة حتة كل واحد بقى حر مع نفسه ما بقاش جسد لكن لما يكون شركة حب كلنا أعضاء في جسد واحد كلنا حاسين ببعض كلنا عايلين هم بعض كلنا بنصرخ من أجل بعض ربنا باصص من السما فرحان جدا بالعيلة المترابطة الجميلة دي اللي مليانة بالحب والاهتمام بالآخر ده الآية تقول المحبة لا تطلب ما لنفسها دي معناها أن أنا لما أقف أصلي أنسى أطلب حاجة ليا جميلة أجمل صلاة يقبلها ربنا ان انا اقف اصلي من اجل كل الدنيا وفي الاخر انسى اقول له يا رب اي حاجه من جهتي مش عايز انت بس يا رب هفرح لو لقيت كل الناس حلوين مش لازم انا ربنا يديني اضعاف اضعاف اضعاف اللي كنت المفروض اطلبه مش العكس بقى ان انا اصلي من اجل ذاتي ومش عايز حد يصلي لي ومش هصلي من اجل حد ده فين الحب فالشفاعة إذا خرجت عن هذا الإطار مش هتتفهم ان هي صلوات بعضنا لاجل بعض حلو خالص سيدنا بس ممكن نلاقي ناس بيقولوا ان وافقنا على كل اللي بيتقال دهوت وان وافقنا ان في ناس تصلي بعضها لاجل بعض كل ده كوم وان احنا نقول ان احنا نطلب صلاة حد منتقل او حد مات ازاي احنا نطلب شفاعة ناس ماتت اللي احنا طبعا بالنسبه لنا اللي هم القديسين يعني القديسين المنتقلين ازاي احنا يا سيدنا نقدر ان احنا نرد ونقول ان احنا بنطلب شفاعه اموات
هو في الحقيقه لو كانوا اموات كان يبقى الاعتراض مظبوط لكن المسيح عرفنا ان هم مش اموات في لما يقولوا الصدقيين اللي هم لا يؤمنون بقيامه الاموات وقالوا له القصة الوهمية اللي هم ألفوها بتاعت واحد اتجوز و... ومراته مات هو مات من غير ما يخلف ومراته اتجوزت أخوه فهم كانوا عايزين يقولوا له مفيش قيامة أموات فالمسيح أجابهم بحكمة وقال لهم أما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل الكلام ده في متى 22 آية 31 أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء يبقى هنا واضح جدا أن المسيح بيقرر أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيام ما المسيح كان عايش على الأرض كانوا أحياء ليس الله إله أموات بل إله أحياء ده في كمان يقول إذا الجميع عنده يحيون إذا الجميع عنده يحيون يبقى في أكتر من كده إيه فالقديسين اللي في السماء هم أحياء وفي سفر الرؤيا ذكر أن نفوس الذين ذبحوا موجودين تحت المذبح بيصرخوا من أجل البشر واضحة جدا يعني ناس تحت المذبح ذبحوا من أجل كلمة الله وبيصرخوا وبيقولوا إلى متى يا رب لا تنتقم بدمائنا طب انتوا دمائكم إيه عشان البشر لسه مذلولين زي ما احنا اتذلين طب انتوا حاسين بيهم أيوة حاسين بيهم انتوا أحياء أيوة أحياء
حتى متهيألي في في المثل بتاع الغني والعازر كان واضح ان ابراهيم عارف حال العازر ايه وحال الغني ايه ان ده استوفى خيراته بالظبط ومش كده وبس ده لما بيقول له الغني ابعت حد لقرايبي قال له عندهم موسى والانبياء موسى جه بعد ابراهيم ما مات باكتر من 500 سنه ابراهيم فاهم ان في موسى وفي انبياء وفي عهد قديم وفي المسيح تجسد فالقديسين اللي في السماء دول يعني دريانين بينا قوي احيانا سيدنا يعني انا دي يمكن حاجه تهمنا احنا كشعب ارثوذكسي يعني في مقوله كده بتتقال احيانا ان ممكن ما يكونش العيب في الدواء لكن العيب لو اخدنا جرعه زياده منه هل احنا احيانا بنزود شوية آه، في موضوع التشفع بالقديسين او في هل احنا احيانا بنرتبط بالقديسين اكتر من ارتباطنا بربنا وده ممكن يسبب آم، تساؤلات من المحيطين بينا او احساسهم يحسوا ان إن احنا لا ده احنا ملتصقين بالقديس اكتر ما احنا ملتصقين بربنا هل احنا ممكن فعلا نكون بنعمل كده احيانا لو حصل يبقى غلط يعني لو حد من شعبنا مرتبط بالقديسين أكتر من الله دي حاجة غلط الكنيسة مش موافقة عليها لاحظي إن إحنا مثلا في القداس كل الصلوات موجهة لله في الوسط في حبة زكسوجيات هتنيات آه، المجمع شركة القديسين حضرة واضحة لكن عمرها ما تغطي على صلواتنا التسبيحة اليومية مثلا الأربع هسات كلهم موجهين لله وبعدين يجي الإبصالية موجهة لاسم المسيح لو في عيد قديس بنصلي له إبصالية زي ترنيمة ليه وبعدين السيئوتوقية فيها تمجيد للعذراء لكن فيما نحن نمجد العذراء بنشرح سر التجسد آم، المجمع بتاع التسبيحة بيذكر القديسين لكن في كل ربع نقول له يا رب انعم لنا بغفران خطايانا يعني برضه في كل ربع بنوجه كلام لله فطبعا حكاية ان القديسين يشغلونا عن ربنا مش واردة في فكر الكنيسة مم. لكن هي تطبيق خاطئ من بعض الاشخاص إذا وجد لأن أنا برضو مش مش موافق قوي على إن شعبنا بيعمل كده أنا عارف إن شعبنا محب للمسيح وحتى لما يقف قدام صورة العذراء يا ست يا عذراء عشان خاطر ابنك إحنا عرفنا العذراء من مين إلا إن هي أم الله أو القديسين نعرفهم من فين إلا إن هم رجال الله القديسين فاللي رابطنا ببعض هو المسيح مم.
انت عارفه يا ميري لما كنتش انت مسيحيه وانا مسيحي كنا هنقعد القعده دي ازاي اللي اللي رابطنا ببعض هو المسيح لازم يكون حاضر في كل علاقه وفي كل تصرف في كل كلمه في كل نظره في كل فكر المسيح هو محور الحياه كلها ف انت عارفه عامل زي ايه معاكي جهاز موبايل وانا جاي معايا جهاز موبايل واحنا قاعدين قدام بعض لو كلمتك في ال... في التليفون دلوقتي مش هيتم الا عن طريق السنترال مم.
بالرغم ان مع احنا إن قاعدين إحنا جنب بعض طبعاً.
فالسنترال بتاعنا هو المسيح فمهما تحاورت مع القديسين وتصادقت معاهم مجدتهم واتكلمت معاهم هو كله من خلال المسيح إذا وجد حد من شعبنا بيعملها ببساطة بنبهه وأقول له لا غلط إن أنت ترتبط بالقديس قوي وتنسى ربنا بنتكلم كتير جدا عن بابا كرولوس و- وعناية مش على المسيح لا مم. هي ما هي دي يعني انا يمكن بلاحظها في في خدمه الشباب يا سيدنا يعني بحس ان في ناس مركزه ما ما بتقراش مثلا حاجه خالص غير كتب معجزات آه، ملهاش علاقه بربنا آه، زي ما هي مثلا ليها علاقه ب- بقديس معين طبعا حلو قوي ان احنا يكون لينا طبعا علاقه بالقديسين بس انا اقصد آه، يعني ان في ناس آه، حتى لما بتحصل لها معجزه ممكن يبقى احساسها انها بتوجه الشكر للقديس وتنسى انها توجه الشكر لربنا آه، اللي كان القديس ده وسيط بينها بالظبط.
وبين ربنا يعني. يعني هو ده يمكن بس اللي انا نفسي ممكن جدا نفسك يبقى تلفت شع- نظرنا ليه شعبنا يبقى منتبه ان المسيح دايما نقدم له العبادة وحده والقديسين لهم الكرامة والمجد وليهم التعظيم وليهم الحب وليهم الصداقة والشفاعة لكن يظل دايما المسيح هو الله هو هو الشمس اللي تجذب أنظارنا ايه النجوم كلها تختفي في وجوده فصداقتنا للقديسين ما تمنعش علاقتنا بالله وأرجو شعبنا ما يعملش الحاجة الأوفر دي اللي تشوه علاقتنا بالقديسين لأن فعلا لو حد غريب شايف إن إحنا بنتمسح في القديسين ناسين المسيح هيشوه العقيدة مم.
حكاية كمان الجري ورا المعجزات مش مظبوط مم. احنا يمكن هن يعني هن هنفرد لها حلقه بحالها المعجزات سيدنا بس آه، لو بمناسبه ان احنا بنتكلم عن القديسين يهمني بس في حته المعجزات ان انا اعرف احنا لما بتحصل معجزه مين اللي بيعمل المعجزه بكل تأكيد ولا ربنا القديس؟
ب- بالظبط.
ربنا بإيد القديس يعني مفيش مانع يعني مثلا بطرس لما أقام طبيسة هو الله اللي أقامها بس بإيد بطرس بايد لطف بطرس النهارده لسه حي ما عندناش حد مات مم.
فلو انا تشفعت ببطرس او اي حد من القديسين وعمل المعجزه يبقى الله عملها بايده زي ما كان عايش على الارض بالظبط بالظبط. يعني ما ينفعش انسى ربنا في الموضوع اه طبعا طبعا ده اساس أم، في حاجة كمان يا سيدنا دايما بتثار يعني آه، بيتقال دايما يعني القديسين دول ما هم بشر محدودين زينا يعني انا بتخيل مثلا لو انا في مصر وغيري في امريكا وغيري في اي بلد تانية وكلنا بن- بنطلب نفس القديس في نفس الوقت او ب- بنطلب شفاعته في نفس الوقت يعني في ناس بتعترض تقول آه، يبقى ازاي بقى المنطق بتاع الشفاعة يعني ما هو القديس ده في الاخر سواء م- موجود او آه، منتقل يعني ما هو برضو في الاخر هو محدود فازاي هيسمعني ويسمع التاني والتالت و- والمئات اللي ممكن تكون بتناديه في نفس الوقت مش هو محدود زي زيه زينا محدود طبعا بس انا ه- في في جه في بالي آه، يعني تفسير لما كنت في امريكا وموجوده في اوروبا وقريب هتبقى في مصر حاجات ال navigator مم.
اللي هو الواحد بيركب في العربيه بتاعته جهاز بيبقى متصل بالقمر الصناعي satellite بيعرفوا السكه آه، مش ممكن القمر الصناعي ينشغل بعربيه واحده ويسيب بقيه العربيه مم.
بالرغم ان هو محدود برضه مم.
والعجيب ان الصوت بيطلع جوه عربيتي بيقول لي امشي لقدام احود يمين قدامك منحنى خطر بعد كيلو آه، تدخل شمال لا انت كده غلطت آه، ه- هنعيد لك ال- آه، تصحيح المسار بتاعك ده ده يحصل يعني الناس اللي شافوها في امريكا واوروبا هيفهموني اكتر من ما شافوهاش يعني ان الجهاز بينطق بيقول لي انت فين دلوقتي وهتمشي ازاي وقدامك في ايه وبعدين لو انا غلطت هيصلحني يصلحني تاني والجهاز ده مركز معانا لوحدي ولا مركز مع ملايين العربيات اللي بتجري في المنطقة اللي الساتلايت ده مغطيها فإذا كان البشر قدروا يخترعوا جهاز يقدر يبقى عينه على الكل وهو محدود يبقى احنا نستصعب على ربنا ان يعطي هذه القدرة للقديسين ان هم يسمعوا كل الناس اللي بيصلوا بيصلوا ويتشفعوا بيهم في اي حتة في الدنيا الحاجة التانية برضو اللي جت في بالي الطيارة لو واقفة في مطار القاهرة مش هيشوفها غير اللي حواليها كل ما بترتفع لفوق ناس أكتر بيشوفوها مم.
لغاية ما تبقى عالية أوي في السماء ممكن كل سكان القاهرة يشوفوا الطيارة مم. حلو قوي فالقديسين اللي كانوا على الأرض محدش يعرفهم غير اللي قاعد جنبهم يعني بابا كريلوس السادس كانوا آه، شعب المرقسية متمتعين بيه والناس اللي بيجوا يسلموا عليه النهاردة هو بقى فوق فشايف الكل واحنا شايفينه الشمس الشمس مين يقول انها مش محدودة ما هي محدودة مم.
لكن بتغطي نص كرة الأرض في لحظة واحدة والشمس اللي شايفها في القاهرة زي شايفها في اسكندرية زي شايفها في في أوروبا كل المتجه ليها شايف كله شايف مم.
وهي شايفانا كلنا إذا كانت لها عيون فليه أنا مستغرب إن القديسين يكونوا محدودين وفي اتصال واسع جدا بقد- ب- بكل البشر الموجودين على سطح الأرض وبرضه ما ننساش ال- ال- التشبيه اللي قلته بتاع ال- السنترال يعني دايما كله كله كله مصب عند المسيح فالمسيح وحده غير محدود ومش هيحصل في يوم من الايام ان واحد يتصل بالقديس يقول له الخط مشغول يعني حكايه واسعه قوي
طب آه، هل ليها مستند كتابي يعني نقدر ان احنا ن- نرجع له يا سيدنا نرد بيه على حد
اه طبعا عندنا آية جميلة قوي قالها السيد المسيح في إنجيله أصحاح 15 إلى أصحاح التوبة قال السماوات تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 برا لا يحتاجون إلى توبة فهفترض نفس السؤال افرضي أنا دلوقتي في القاهرة وجالي مشاعر توبة وقفت أصلي وأبكي وأقول له يا رب يسوع سامحني واغفر لي و- السماوات فرحت بيا في نفس اللحظة في واحد في نيوزيلندا بيصلي وبيتوب السماوات تقول له لا، احنا مشغولين بالأخ اللي في مصر حاسين بينا و- والصلوات والتوبة وال- آه، والشفاعة كله طالع لفوق عند ربنا فده مستند كتابي في مثلا في القصة بتاعت آه، آه، الغني والعازر إبراهيم كان دريان بإيه اللي حاصل إذا القديسين حاسين بينا بالرغم إن هما في السماء دريان بإيه اللي حصل في الأرض دي لسه قايلينها من شوية دريان بالعازر بقرايبه وبإن في موسى والأنبياء وإن كمان لو قام واحد من الأموات مش هيصدقه وهو إبراهيم ده كان في الحياة الأخرى آه، في سفر الرؤيا لما النفوس اللي تحت المسبح بتصلي من أجل اللي على الأرض عارفين أحوالهم محدش قال إن هم غير محدودين ال 24 قسيس اللي بيقعدوا يشفعوا فينا نهار وليل ويطلبوا عنا ودي قوات ملائكية موجودة في السماء محسبين حاجة تانية إن القديسين وهم عايشين على الأرض كان ليهم قدرات فائقة يعني مثلا فيلبس أنا هجيب أمثلة كتاب مقدس عشان محدش يعترض عليه فيلبس الروح القدس قال له امضي ورافق المركبة بتاعة الخصر الحبشي وبعدين بعد ما عمده يقول لك خطفه الروح ووجد في أشدود يعني اتنقل من مكان لمكان بسرعة البرق والكلمة دي اتقالت على ايليا لما تقابل مع واحد وقال له روح قول للملك إن أنا هنا فقال له ده أنا هروح أقول للملك إن أنت هنا على ما يجي يكون روح الرب خطفك في حتة تانية وتخلي الملك ينتقم مني قال له لا أنا مستنيك معناها متعودين إن روح الرب بيخطفه فكرة سياحة يعني اه و... ولما كان مع إليشع و... واختطف في المركبة النارية ورجع قال لهم ده معلمي وأبويا اختطف قالوا لا نروح ندور عليه مجاز روح الرب خطفه وحطه في حتة تاني وقعدوا يدوروا تلات أيام فإذا ممكن وهم عايشين على الأرض لهم قدرات فائقة في معجزات وفي حركة وفي الكلام وفي معرفة الغيب يعني بطرس الرسول عرف ازاي ان حنانيا وسفيرة اختلسوا من ثمن الحق وهما كان سر بينهم هما الاثنين يقول لهم اتفقتم على تجربة روح الرب مم.
فهو انسان عايش على الارض عرف حاجة محدش قالها له وبرغم ان هو لسه بامكانيات محدودة في- وبالرغم ان هو بامكانيات تحت محدودة الضعف يعني بالظبط في الجسد صموئيل النبي كان يعرف حاجات كتير من غير ما حد يقول له موجودة في سفر, في سفر صموئيل لما عارف شاول القطن اه قصة شاول الملك ده ده كان يد- بيدور على ال- القطن اللي هي آه، سور الحمير يعني تايهة فقال له مكانها في الحتة الفلانية المعجزات اللي عملها إليشع بتاعة الزيت اللي م- آه، اللي ب- آه، بتاع الأرملة وإيليا في أيام المجاعة مع أرملة صرفة صيدا القديسين ليهم هذه الإمكانيات الفائقة إليشع نفسه لما عرف موضوع جحزي انه اخذ آه، بالظبط ال- قال له انت هدية كنت فين قبلها.
وكذب عليه وهو فاهم ان هو اخذ الهدايا من ال- الراجل نعمان السورياني فاذا القديسين لهم قدرات نتيجة ال- ال- النقاوة والإكرام بتاع ربنا ليهم والمجد اللي بيديه لهم هم على الأرض مش حال لما يطلع بره أنت عارفة لما بيطلع بره الجسد دي أنا بتخيل زي إيه زي لما أكون أنا قاعد جوه أوضة مقفولة مش شايف غير الحيطان مم.
بعدين طلعت فوق السطوح بتاع الأوضة دي ومفيش سور شفت كل المدينة فأنا كده جوه الجسد محصور الجسد نفسه محددني مش بعرف أشوف غير من عينيا بس كله ده ضلمة العينين بس هي الشباكين اللي بنبص منهم للدنيا اللي حوالينا لما الروح بتطلع من الجسد هتبقى كلها رؤية الرو- الروح هتشوف كل شيء الحقيقة الأرواح ليها قدرات فائقة شحال بقى لما يكون كمان روح قديس وشحال لما يكون واخد نعمة زيادة من عند الله وكرامة فائقة عشان كده الحاجات دي كلها بتفسر لينا ليه القديسين هم في السماء هيسمعونا وهيستجيبوا وهيساعدونا طيب آه، انا ليه سؤال برضو سيدنا احنا لما بنطلب بشفاعة كد- قد- حد من القديسين ونقول يغفر لنا الرب خطايانا دي معناها ايه هل ممكن بمجرد الشفاعة خطية تتغفر لا طبعا معناها إيه؟
الخطية عشان تتغفر محتاجة توبة قديس إسحاق قال ليست خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة تمام فأنا لما بقول يا عدل اشفعي في عند المسيح ليغفر لي خطاياي في لحظتها أنا بقدم توبة أنا بقولها ب- بنوع من التذلل أنا كأني بقول يا رب أنا من كتر خطاياي ملياش عين أتكلم معاك ففيها مشاعر توبة يا عذرا اسنديني في الحتة دي عشان تتغفر خطاياي وعلى قد مشاعر التوبة اللي فيها على قد ما ربنا يستجيب لكن لو واحد بيقولها من فمه بدون تركيز وهو مجرد لحن بيتقال في الكنيسة ربنا ما يسألش فيه فلازم القلب يتحرك
يعني يمكن نيابتك ذكرت قبل كده القصة بتاعت إبراهيم وأبي مالك هو أبي مالك كان خلاص ساب سارة يعني ما يعني كأنه تاب يعني أو كأنه ترك آه، العمل أقلع عن اللي هو كان يعمله الخطية.
ومع ذلك ربنا طلب برضو ان شفاعة ابراهيم حد يصلي يعني.
له آه.
آه، طب في سؤال سيدنا يعني هل في وقت ممكن يمر علينا الشفاعة ما تفيدناش أو لا تقبل فيه شفاعة اه طبعا لما يكون آه الواحد بقى خطاياه و- و- وفظائعه حاجة م- يعني أثارت غضب الله يعني مثلا في أرمية إصحاح 15 آية واحد ثم قال الرب لي وإن وقف موسى وصموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب أطرحهم من أمامي فيخرجوا معناها المبدأ بتاع الشفاعة موجود وطبعا الفترة الزمنية ما بين موسى وصموئيل فترة طويلة مم.
ومع ذلك الاثنين ممكن يقفوا قدام ربنا يشفعوا في الشعب بس نتيجة ان الشعب اخطأهم زيادة قوي فربنا قال حتى لو موسى وصمويل وقفوا قدامي انا مش مش هرضى عن هذا الشعب وكانوا أموات في الوقت ده كان اموات طبعا ده ارمية اه بعدها يعني ارمية ده ايام السبي ف- ف حاجة واضحة يعني واضحة جدا ان ممكن الناس اللي هم في السماء يصلوا من اجلنا مم.
وجايز ربنا يقبل او ما يقبلش المج- المبدأ موجود وفي حاجة زيها في حزقيال 14 انا فاكرها 14 14 يقول ايه وكانت إلي كلمة رب قائلا يا ابن آدم إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم يقول السيد الرب ويكمل بقية النص يكرر فيها أكتر من ثلاث مرات برضو لو كان نوح ودانيال وأيوب موجودين برضو أنا زعلان مم.
معناها هم ليهم كرامة بس زعلة زيادة مم.
فربنا بيقول حتى لو دول وقفوا قدامي أنا برضو مش م- مش مبسوط من الشعب آه، فأحيانا كده تبقى آه، شفاعة القديسين هم قاموا بدورهم لكن ربنا يقول لهم شكرا بس أنا مش آه، مش هستجيب النهارده زي مثلا آه، إبراهيم لما تشفع في سدوم وعمورة مم.
في الآخر اتحرقت برضه اه بالظبط لكن اتفتح له مجال ان هو يشفع ولذلك في حاجة في سفر الرؤيا اصحاح 15 في اخر آية رقم 8 يقول امتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات سبعة ملائكة انتهى يعني- وقت الشفاعة كأن ربنا بيقول لهم اه استنوا محدش هيك... أنا هعمل ضربات هعمل ضربات فحتى لو انتوا تشفعتوا أنا مش هديكم فرصة فاستنوا محدش يدخل يشفع المبدأ موجود لكن أحيانا شدة الزعل بتاعت ربنا بتغطي على قوة الشفاعة يعني كان سيدنا البابا يمكن له تأمل ظريف يعني بي- يعني بيقول يمكن زي ما ربنا بيسمح ان الشيطان يقف قدامه و- ويحتج يعني على اولاده من محبة ربنا ان هو بيسمح برضه للقديسين ان هم يقفوا قدامه يتشفعوا من بالظبط اجل ولاده كأنها برضه.
مبدأ تكافؤ الفرص يعني مم. العدل إذا كان هيدي فرصة للشيطان يشتكي مش هيدي فرصة للقديسين يشفعوا ده إيه بقى ده يبقى الشيطان ليه فرصة والقديسين ملهمش آه طيب انا عن نفسي يا سيدنا عشان يعني نبقى ننهي موضوع الشفاعة آه مين اللي خسران لما يرفض شفاعة القديسين يعني انا انا بستعجب يعني الناس اللي بتحارب الشفاعة
هم الخسرانين يعني مستفيدين ايه برفضهم هم للشفاعة الخسرانين هم مفكرين إن دي تمجيد للمسيح وخايفين على مجد المسيح إنه يتهز من القديسين بالعكس المسيح مجده فائق ونوره يغطي على الكل هم احيانا فعلا بيتكلوا على آية مجدي لا أعطيه لآخر يعني يمكن دي هنتعرض لها في كرام القديسين يعني.
اه لكن هو طبعا مجد المسيح فائق معلن بين ربوة زي ما قال سفر النشيد يعني لو جبت انا ربوة من القديسين هيبقى المسيح هو طبعا المتميز في وسطيهم فجايز الناس اللي بيرفضوا الشفاعة يكون ضميرهم صالح يعني هم قصدهم خايفين على مجد المسيح بس انا بطمنهم لا ما تخافوش وبعدين هتبقوا خسرانين لما حد يقول لك انا مستعد اسندك وتقول له لا لا لا لا، انا مش عايز حد يسندني انا شغال لوحدي طب انت الخسران اه ربنا قال برضو من يكرمكم يكرمني يعني طبعا يعني وفي الوقت اللي احنا بنكرم فيه القديسين ما احنا كاننا برضو بنكرم بالظبط ربنا يعني لما عمره ما بينهم.
يكون مجد القديسين يغطي على مجد المسيح مش ممكن هي مساعدة منهم لينا اللي مش عايز المساعدة دي خسران تعبان تعبان هل رفض الشفاعة في نوع من أنواع الكبرياء؟ يعني بكل تأكيد إن أنا ليه أتكل على حد أو ليه بكل أقرب تأكيد حد؟
حتة ال- المناخير العالية دي إن أنا آه، مين فلان ده عشان يشفع فيا ما أنا أدخل أتكلم مع ربنا على طول ففيها حتة آه، إحساس بالذات التاني اللي هو حاطط ر- آه، راسه تحت رجلين القديسين إنسان متواضع وجميل وربنا يرفعه الله يرفع المتواضعين وينزل الأغنياء على كراسي يرفع المتواضعين دي حاجة جميلة الله بيبقى واقف ضد المتكبر احنا في نهاية حلقتنا بنشكر نيافتك جدا يا سيدنا على الموضوع بتاع الشفاعة كنا محتاجين فعلا نسمع فيه كتير أشكرك جدا يا سيدنا لتعبك ربنا يخليك.
يخليكي ونطلب شفاعة القديسين تحل في خدمتنا وفي البرنامج وفي كل بيت وفي- مع كل مستمع تعيش يا سيدنا ربنا يخليك احبائنا نرجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا معانا واستفدتوا معانا من الكلام عن الشفاعه أم، فعلا القديسين دول نعمه ربنا مديها لنا نقدر ان احنا نستفاد منها ونتبارك بيها نشكركم ونرجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا معانا ونشوفكم كتير